بود ومحبة ولحظة صفاء ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء نفهم الكابوس وناخد دروس تنقي النفوس مع المصطفى مع المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبنا وشفعنا حياتنا كلها صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا تعالوا نعيش ونتعايش بقلوبنا وندخل بيت حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بكل هدوء وأدب وسكينة ونسعد بأسعد ليلة في حياتنا كلها يوم ما ندخل على النبي ونشوف حبيبنا ونسعد بلقياه ونقعد معاه ونتعايش بقلوبنا مع كل لحظة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دي فكرة البرنامج إن احنا نعيش بقلوبنا حياة النبي نعيش جوه بيت النبي نشوف النبي بيعمل إيه نقلد النبي لقد كان لكم في رسول الله أسوة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اوعى تنسى التأشيرة صل على حبيبك صلى الله عليه وسلم أدينا داخلين بيت النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة أو الليلة دي بالذات في موقف عجيب جدا حصل في بيت النبي وبستأذنكم معلش يعني حوار معقد هنبدأه من يوم إن شاء الله الثلاث اللي جاي لسبب بسيط جدا لأن من يوم الثلاث اللي جاي إن شاء الله هيتغير وقت البرنامج ومدة البرنامج بناء على رغبة حبايبنا وإخواننا وأخواتنا وأبائنا وأمهاتنا هيبقى ميعاد البرنامج بتوقيت مصر إن شاء الله الساعة تسعة ونص وهيكون البرنامج بدل ما يكون 50 أو 55 دقيقة هيبقى لمدة ساعة ونص إن شاء الله الدرس كله يبقى في مدة ساعة ونص ساعة إن شاء الله للتفاعل مع إخواني وأخواتي من خلال الأسئلة ربنا يجمعنا وإياكم على خير اوعوا تنسوا ميعادنا الساعة تسعة ونص يوم الثلاث اللي جاي تعالوا نتعايش مع النبي صلى الله عليه وسلم بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم وإحنا داخلين الليلة دي بيت النبي صلى الله عليه وسلم حصل مشهد عجيب جدا من أعجب المشاهد اللي أنا بسميها أو بسمي الحديث ده بالذات حديث المحب واحد من الصحابة داخل على النبي والحديث رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن إن واحد من الصحابة بلغت محبة النبي في قلبه لدرجة لا تخطر على قلب بشر داخل للنبي وهو لسه كان مع النبي من دقايق معدودة وبيقول له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين وإني لأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك ف... لكن عنده مشكلة فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك الجنة من غيرك ما تبقاش جنة عايز يقول له كده الجنة من غيرك يا رسول الله ما تبقاش جنة سكت النبي قدام الكلمات الجميلة الرائعة ديت ولم يرد فنزل القول أو فنزل الرد من عند المولى عز وجل جبريل عليه السلام يتفاعل مع الكلمات ديت ربنا يبعثه بتلك الآية العظيمة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم عشان كده درس الليلة دي بمناسبة ميلاد حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا وروح قلوبنا صلى الله عليه وسلم درس الليلة دي بعنوان قلب موصول بحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة تعالوا نبدأ درس الليلة دي بموقفين أنا عن نفسي جسمي بيقشعر لما بقولهم أو حتى لما بسمعهم الموقف الأولاني رواه الحاكم بسند صحيح ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم في غزوه احد في اخر غزوه احد بعد ما الغزوه خلصت مباشره راح جايب زيد بن ثابت وقال له يا زيد التمس لي سعد بن ربيع دور لي على سعد بن ربيع يا رسول الله انت في ايه ولا في ايه ده انت كنت هتتقتل دلوقتي يا رسول الله و70 من الصحابه اتقتلوا وانت حزين عليهم حزن شديد جدا والمأساة كبيره والخطب عظيم يعني لسه بتسأل على بعض الصحابه النبي ما بينساش حد النبي عمره ما نسي حد من الصحابه صلى الله عليه وسلم قال له التمس لي سعد بن الربيع فإن وجدته فأقرئه مني السلام وقل له رسول الله يقول كيف تجد كيف حالك زيد بن ثابت قعد يدور على سعد بن ربيع فوجده في الرمق الأخير بيطلع في الروح في آخر لحظة فقال له يا سعد رسول الله يقرئك السلام يا بختك يا سعد بن الربيع يا ريتنا احنا مكانك كنا متقطعين حتت بس النبي يبعت لنا السلام صلى الله عليه وسلم قال رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك فقال وعلى رسول الله السلام كانه بيقول له انا مش مصدق نفسي بقى النبي بعت لي السلام وانا في اللحظه ديت وعلى رسول الله السلام ثم قال لزيد بن ثابت يا زيد كل قومك الانصار لا عذر لكم عند ربكم ان يخلص الى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف اوعوا حد فيكم يسيب النبي ينجرح او يحصل له اي حاجه لا عذر لكم عند ربكم ربنا مش هيعذركم لان ما ينفعش تسيبوا النبي وما ينفعش ابدا تتخلوا عن عن النبي صلى الله عليه وسلم الموقف الثاني ده الموقف الاولاني هديه لرجال الامه وشباب الامه الموقف الثاني هديه لنساء الامه في نفس الغزوه النبي راجع حمزه بن عبد المطلب اتقتل والنبي حزين عليه حزن شديد جدا و70 من الصحابه اتقتلوا والنبي الجرح في قلبه كبير جدا وغائر جدا والنبي راجع في قمه الحزن وقد انكسرت رباعيته وشج جبينه ونزف الدم الشريف من وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم اللي تعب كتير جدا عشان خاطر نبقى مسلمين ورغم ذلك في مسلمين لحد الآن مش عايزين يعيشوا الإسلام الحقيقي لحد الآن لسه في بنات مش عايزة تتحجب لحد الآن لسه في شباب مش عايزين يسجدوا لله لحد الآن في شباب وفي رجال مش عايزين يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي راجع والجراح مثخنه والدماء مغرقة كل ثياب النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع وإذا بامرأة من بني دينار ما نعرفش اسمها لكن ربنا يعرفها وهيكرمها يوم القيامة إن شاء الله المرأة دي قابلت الصحابة فقالت لهم ماذا صنع رسول الله فقالوا لها بخير ثم قالوا لها قتل أبوك فسكتت وقالت وما صنع رسول الله ما يهمنيش أبويا اتقتل المهم النبي عمل إيه فقالوا لها بخير ثم قال لها قتل أخوك قالت وما صنع رسول الله قالوا قتل زوجك قالت وما صنع رسول الله قالوا قتل ابنك قالت وما صنع رسول الله أبوك وأخوك وجوزك وابنك الأربعة اتقتلوا أغلى الناس عايزة تقول لهم لا ده في أغلى منهم النبي أغلى من الكون ده كله وما صنع رسول الله قالوا بخير قالت أريد أن أراه فلما ذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله كل شيء في الدنيا دي كلها يهون بس انت تكون بخير يا حبيبي يا رسول الله حاجة موقف عجيب جدا أنا بقول لك جسم بيقشعر لما أسمع سيرة هذه المرأة الفاضلة اللي اتقتل أبوها وأخوها وجوزها وابنها ورغم ذلك بتقول مش مهم الكل يموت بس يبقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشان كده حبيبنا قال كما في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده ومن الناس أجمعين لك أن تتخيل مشهد عجيب جدا في إحدى الغزوات النبي بيسوي الصفوف قبل ما يبدأ الجهاد فماسك عصاية صغيرة وبيسوي الصفوف فبيمررها على أجسام الصحابة عشان كلهم يبقوا صفا واحدا وفجأة العصاية ديت لمست بطن واحد من الصحابة كان بطنه مرتفع شوية كده فخبطت في بطنه النبي ما يقصدش وإذا بهذا الصحابي الجليل اسمه سواد بن غزية قال له يا رسول الله أقدني منك يا رسول الله أنا عايز أختص منك أنت ضربتني بالعصاية في بطني فأنا عايز أختص منك يا رسول الله وده مين؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم اللي لو حط أنا عن نفسي بقول لو حط رجليه على رقبتي كان شرف ليا ولعيلتي شرف ليا والكل ما يعني للدنيا كلها ان النبي يحط رجليه على رقبنا مش انه يلبس بطننا بعصايه فقال له اقدني منك يا رسول الله فاذا بالحبيب المصطفى يرفع اللبس بتاعه من على بطنه ويقول له استقد يا سواد خد حقك اقتص يا سواد ازاي يا رسول الله قال ان قصاص الدنيا اهون من قصاص الاخره سواد بن جزية عمل ايه يا جماعه النبي خبطه بالعصايه في بطنه سواد بيقول له انا عايز اخد اخد حقي منك يا رسول الله عمل ايه سواد لما النبي كشف له بطنه حضن بطن النبي وقعد يبوس في بطن النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي يقول له ما حملك على ذلك يا سواد قال يا رسول الله حضر ما ترى الجهاد بدأ وقد يكون هذا آخر عهدي بالدنيا فأردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف تاني عجيب جدا سيدنا زيد بن حارثة اللي النبي في يوم من الأيام تبناه وسماه زيد بن محمد ثم بعد ذلك جاء تحريم التبني فعاد زيد بن حارثة زيد بن حارثة لما يعني آه، كان في يوم من الأيام خارج مع أمه وهو صبي صغير وأغارت عليهم قبيلة وخدته وباعته في سوق عقار واشتراه حكيم بن حزام واداه لعمته خديجة بنت خويلد وخديجة بنت خويلد لما اتجوزها النبي راحت مدياه للنبي صلى الله عليه وسلم فحب حب شديد جدا وعاش معاه أجمل أيام عمره وقبل بعثة النبي يجي أبو أبو زيد بن حارثة يعرف من خلال بعض الناس اللي شافوه في مكة عرف مكان زيد بن حارثة فراح عشان يجيب ابنه وحضر مال كتير وجاب أخوه معاه وراحوا للنبي وقال له يا رسول الله أو يا محمد كان لسه ما بعثت النبي عليه السلام قال يا محمد أنتم أسياد القوم وأنتم أهل الحرم وأنتم وأنتم تطعمون الحجيج وأنتم رد علي يا ابني وخذ ما تشاء من المال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أدلك على غير على خير من ذلك قال ما هو قال آتيك بزيد فإن اختارك فهو لك بغير فداء أنا مش عايز حاجة من الدنيا وإن اختارني فما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا قال له لقد أنصفت راح جايب زيد بن حارثة قال يا زيد هل تعرفني قال نعم قال هل تعرف هذين الرجلين قال أجل هذا أبي وهذا عمي قال وأنا من قد علمت فمن تختار قال أختارك أنت فوالله لقد رأيت منك شيئا ما رأيته من أحد أبدا أبوه راح قال له يا زيد أتختار الرق والعبودية على الحرية وعلى كذا قال يا أبتاه والله ما أنا بالذي أفارق هذا الرجل أبدا لقد رأيت منه شيئا لا يخطر على قلب بشر فقام النبي وصعد إلى على جبل الصفا ونادى على بطون قريش وقال أشهدكم يا قوم أن زيدا ابني يرثني وأرث ثم نزل بعد ذلك تحريم التبني زيد بن حارثة يختار النبي على أبوه وعلى عمه وعلى أمه وعلى قومه سبحان الله ميلاد النبي ميلاد النبي كان نور على الكون ده كله أم النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدت النبي وده أصح حديث جاء في رواية ميلاد النبي والمعجزات والإرهاصات التي حدثت عند ميلاد النبي إن هي شافت نور بيخرج منها عند ميلاد النبي أضاء لها قصور الشام يا الله نور يخرج من آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم فيضيء قصور الشام النبي هو النور هو النور بنفسه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ببعث بعثة النبي وببركة بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الأمم الكافرة التي تكفر بأنبيائها قبل النبي كان ربنا بيستأصلها يعني منهم من يخسف فيه ومنهم من تأتيه الصيحة ومنهم من تأتيه الرجفة ومنهم من يغرق ومنهم ببعثة النبي رفع عذاب الاستئصال عن كل الأمم الكافرة أجل عذابهم إلى يوم القيامة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال ابن عباس رسول الله ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم رحمة للبر والفاجر والمؤمن والكافر لكل الكون ده كله بل وللإنس والجن صلى الله عليه وسلم قال فمن آمن به رحم في الدنيا والآخرة ومن كفر به رحم في الدنيا وأجل عذابه إلى يوم القيامة ثم تلا قول الرب العلي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أخويا وحبيبي عايزين نتكلم فعلا عن ميلاد النبي بس ميلاد النبي عمره ما كان بأن احنا هناكل حلاوة ونهيص وننبسط و... وناس تغني وترقص عمر ما كان ده احتفالنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لو بتحتفل بمولد النبي عايزك تشوف سنة النبي وتطبقها عايزك تجيب ولادك وتقرأ لهم سيرة النبي عايزك تعرفهم مين هو النبي عايزين نعرف عايزين نجدد البيعة مع رسول الله الأخوات اللي لسه ما لبسوش حجاب جددي البيعة في ميلاد النبي قولوا له هي دي هديتك يا رسول الله احنا لو حبينا حد من أهل الدنيا بنقول له يوم ميلادك وإن كان الموضوع يعني مش عايزين نخش فيه لكن يوم ميلادك جايبين لك هدية أكل وشرب وساعة و... و... وعربية ومش عارف إيه احنا هديتنا للنبي أغلى من كل ده هديتنا للنبي إن العاصي يتوب هديتنا للنبي ان الكافر يسلم هديتنا للنبي ان اللي ما بيصليش يصلي هديتنا ان اللي مش محجبه تتحجب هديتنا للنبي اللي بيعق والديه يبر والديه هديتنا للنبي ان احنا نرجع ونتوب لربنا سبحانه وتعالى هديتنا للنبي ان احنا في الفاصل نصلي على النبي نرجع لكم بعد الفاصل
نتوب يسعد بنور نبي الوفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا أخويا وحبيبي أخت الفاضلة هنحتفل احتفال أهل السنة عايزين ن- نعيش سنة النبي عايزين نعيش محبة النبي عايزين من النهاردة نقدم هدية من التلات دوت للتلات اللي جاي اسعدوا قلبي بالله عليكم الجروب اللي موجودة على الفيسبوك جزاهم الله خيرا وصل 6000 ربنا يحفظهم ويزيد ويبارك يا رب العالمين عايزين نتجمع على محبة النبي عايزين نصلي على النبي من التلات ده للتلات اللي جاي كل يوم ألف مرة بالله عليكم دي وصية ربنا يبارك فيكم عايزين إن شاء الله كل واحد يبعت لنا يقول قدمت إيه هدية للنبي في يوم ميلاده صلى الله عليه وسلم عايزين ركعتين قيام ليل عايزين نصوم اثنين وخميس عايزين إن شاء الله نصلي على النبي ألف مرة كل يوم عايزين إن شاء الله نقدم هدية حقيقية عايزين نجدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف في عجالة سريعة علامات محبة النبي وإن كان اللقاء لن يسعنا يعني الموضوع محتاج يعني إن إحنا نتكلم كتير جدا لكن عشان ارتبطنا بموضوع العقد والزواج هنحاول بقدر الإمكان يعني نلم الموضوع في دقائق معدودات من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم بذل النفس والمال دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضرني موقف سيدنا علي بن أبي طالب موقف جميل قوي قوي يوم ما- يوم ما طلب النبي منه صلى الله عليه وسلم إنه ينام مكانه في ليلة الهجرة فاكرين حضراتكم طبعا وعارفين الموقف الجميل دوت وقال له يا علي نم مكاني ولن يخلص إليك مكروه بل أنا أقسم بالله غير حانث إن شاء الله جل وعلا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو قال لعلي بن أبي طالب يا علي نم مكانه وستقتل لقال, لقال علي يا أهلا ومرحبا بالموت في سبيل الله وفي سبيل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كان بيتمنوا يفدوا النبي بحياتهم خد بال حضرتك وخدي بال حضرتك إنه كانوا بيصدروا كلامهم مع النبي أول جملة يقولوها هم بيكلموا النبي بأبي أنت وأمي يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا فداك نفسي وروحي يا رسول الله فداك أبي وأمي يا رس- يا رسول الله كان الكلام ده كانوا بيصدروا بيه أي جملة يقولها له إنه يصدروه بكلمة فداك أبي وأمي لأن الأم والأب أغلى الناس في الدنيا بعد الأنبياء والمرسلين والصحابة والص... يعني مش عارف أقول لك إيه يعني حاجة غالية جدا جدا أغلى ما في حياة الإنسان الأب والأم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لك أن تتخيل موقف أبي بكر في الهجرة وكلكم عارفين الموقف رايح مع النبي هو عارف ان السيوف مستنياه عايزين يقتلوه وعايزين يقتلوا النبي وخلاص قالوا مئة ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا وأبو بكر يمشي قدام النبي مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة النبي مستغرب ايه اللي بيعمله أبو بكر فيقول له يا أبا بكر ما بك قال يا رسول الله أذكر الطلب طلب قريش لك فأمشي خلفك وأذكر الرصد العيون والجواسيس اللي مستنيينك فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك لا آمن عليك أبدا يا رسول الله يوم النبي يقول له بقى الكلمة الجميلة والاختبار الحقيقي يا أبا بكر لو كان شيء لو كان في أذى أو قتل أو أو أي حاجة لو كان شيء لأحببت أن يكون بك أنت دوني يا أبا بكر قال أجل والذي بعثك بالحق لم يتردد أجل والذي بعثك بالحق فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها يوصل أبو بكر للغار يقول له انتظر يا رسول الله فإن كان فيه أذى يكون بي دونك يا رسول الله ويدخل أبو بكر ويمسح الغار ويلاقي فيه ثلاث فتحات في الحيطة يشق طوب نصين ويحطهم في الفتحتين وتبقى فتحة واحدة ينام على الأرض ويسدها برجليه ويدخل النبي ويحط ر- راسه صلى الله عليه وسلم ويحط خده على رجل أبي بكر ويرتاح وينام صلى الله عليه وسلم ويجي حاجة من الجحر وتلدغ أبا بكر وأبو بكر بيبكي والدموع حرة والألم شديد والدموع تروح نازلة كده بكل حنان وتحنان على خد حبيبك صلى الله عليه وسلم أول ما نزلت الدموع النبي صحي فقال له ما بك يا أبا بكر قال لدغت يا رسول الله قال وما الذي حملك ألا توقظني ما, ما قلتليش ليه قال خشيت أن أوقظك يا رسول الله أنا أموت بس أنت ما تقلقش أبدا يا رسول الله ويمشي مع النبي ويلاقي النبي جعان ويخليه يرتاح في السكة تحت شجرة ويروح لراعي غنم ويقول له انفض درع الشاه وصف اللبن وياخد اللبن ويصح النبي ويقول له اشرب يا رسول الله فيشرب اشرب يا رسول الله اشرب اشرب يا رسول الله اشرب يقول فشرب النبي حتى ارتويت هو اللي شرب لحد ما انا حسيت بالري هو ده الحب هو ده الحب بجد مش الحب ان انا اقول بحبك يا رسول الله لكن مش هتبع سنتك بحبك يا رسول الله لكن مش هلبس حجاب دي حاجه ودي حاجه بحبك يا رسول الله لكن عمري ما هسجد لله لا لو بتحب النبي لازم تطيع ربنا ولازم تمشي ورا النبي صلى الله عليه واله وسلم اخويا وحبيبي من اجل المشاهد العجيبه اللي بتاثر فيا وفعلا بتخلي الواحد فعلا جسمه يشعر طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين لما لما لما الرومان عصوا امر رسول الله في غزوه احد واستطاع خالد بن الوليد لما لمحهم وهم نازلين ال 40 من على الجبل وفضل 10 استطاع ان هو ينقض على الصحابه ويلف من حوالين الجبل ويقتلوا 70 واحد من خيره الصحابه وكان عملوا شراك كده مصيده للنبي وقع فيها صلى الله عليه وسلم فجحشت ركبتاه وانكسرت رباعيته وشج جبينه ونزف الدم الشريف من وجه النبي صلى الله عليه وسلم داخل النبي خلاص تعب واذا به ينادي على الصحابه المشركين عايزين يقتلوا النبي يا مسلمين المشركين عايزين يقتلوا النبي والنبي ينادي على الصحابه يجي له تسعه سبعه من الانصار واثنين من المهاجرين اللي هم سعد بن ابي وقاص وطلحه بن عبيد الله يقوم النبي يقول المكافاه الكبيره جدا اللي جايه له بالوحي في اللحظه ديت يقول من للقوم وهو رفيقي في الجنه اللي هيدافع عني دلوقتي هيبقى معايا في الجنه يا ريتنا كنا مع النبي في اللحظه ديت كنا قدمنا ارواحنا فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبيقول من للقوم وهو رفيقي في الجنه السبعه من الانصار كل واحد يخش لوحده يقاتل جيش كامل فيتقتل والتاني يخش يتقتل لحد السابع كان اسمه عمارة ابن يزيد ابن السكن لما اتقتل قعد يزحف على ايديه ورجليه لحد ما حط لحد ما حط خده على رجل النبي وبص له ومات كانه بيقول له انا وراك يا رسول الله لحد اخر قطره في دمي حزن النبي وقال لطلحه بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص ما انصفنا اصحابنا ثم نسل كنانته طلع السهام اللي معاه واداها لسعد بن ابي وقاص وقال ارم سعد فداك ابي وامي سعد بن ابي وقاص رمى النبال اللي معاه كلها وبكل نبل يقتل مشركا لكن النبال خلصت وما بقي معه إلا طلحة بن عبيد الله فنظر النبي لطلحة وقال يا طلحة من للقوم عايز يقول له ما فضلش غير أنا وأنت حس معايا بالمشهد ده وحط نفسك مكان طلحة النبي بيقول لك ما فيش غير أنا وأنت هتدافع عني ولا هتسيبني ولو سبتني أنت معذور لأن أنت هتقاتل جيش كامل إزاي لكن لو هتقف معايا هتفوز فوز كبير قوي قوي طلحه بن عبيد الله دخل ولوحده بيقاتل جيش يا جماعه جيش كامل قدام طلحه بن عبيد الله دخل فاول ما دخل ضربوه بالسيوف قطعوا له صوابعه الاربعه فقال حس من شده الالم يروح النبي يشجعه يقول له لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكه الى السماء الدنيا والناس ينظرون اليك وفي رواية لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا ويدخل طلحة يقاتل ويرجع والنبي قاعد على الأرض فيشيل النبي ويرجع بظهره فلما يلاقي المشركين قربوا منه يحط النبي ويقوم يقاتل فضل كده لحد ما انضرب 39 ضربة بالسيف عيدها تاني هعيدها لك تاني اتضرب اتضرب 39 ضربة بالسيف وهو بيدافع عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم حد ما وصل لصخرة عالية مش قادر يشيل النبي ايديه اتشلت ايدين طلحة بن عبيد الله فعلا اتشلت وبعدين مش قادر يشيل النبي فالنبي فاق وطلع على الصخرة وقال كلمته المعروفة قال أوجب طلحة اللهم أوجب لطلحة الجنة فكان من العشرة المبشرين بالجنة يا الله يقول أبو بكر كلما ذكر يوم أحد أمامي أقول والله ذلك اليوم كله لطلحة بن عبيد الله هو ده الحب الحب ما كانش عند الكبار وبس ولا كان عند النساء وبس كان حتى عند الأطفال الصغيرين تخيل الأطفال الصغيرين كان عندهم حب عجيب جدا للنبي زي ما أطفالنا حبايبنا اللي قاعدين قدامي دلوقتي زي ما أنا عارف ومتأكد يقينا إن هم بيحبوا النبي وما فيش حد عندهم أغلى من النبي صلى الله عليه وسلم كان في صبي صغير اسمه معاذ ابن عمرو ابن الجموح وصبي آخر اسمه معوذ ابن عفراء الاثنين سمعوا إن أبا جهل إن أب إن أبا جهل بيسب النبي ما قدروش يتحملوا فراحوا في يوم بدر هم عارفين ان النبي مش ممكن هيسمح لهم يقاتلوا لسه صغيرين فراحوا واقفين متداريين في عبد الرحمن بن عوف والحديث في البخاري فقالوا له واحد منهم أحمدي كده قال له يا عم قال ماذا تريد يا ابن أخي قال هل تعلم أبا جهل قال أجل وماذا تريد منه قال سمعت أنه يسب رسول الله والله لئن لقيته لا يفارق سوادي يعني جسمي لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا والله ما هسيبه لحد يا إما أنا أموت يا إما هو يموت فتعجب ابن عوف وبعدين شوية راح التاني راح مناديه سرا من صاحبي بيقول له بالراحة كده يا عم قال ماذا تريد يا ابن أخي قال هل تعلم أبا جهل قلت أجل وماذا تريد من أبي جهل قال سمعت أنه يسب رسول الله والله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجر منا يقول ابن عوف بدأ الجهاد فرأيت أبا جهل يزول في الناس لقيته بيتحرك كده فقلت للغلامين أتراني هذا الرجل شايفين اللي قدامكم ده قال بلى قال هذا أبو جهل الذي تبحثان عنه قال فانقض عليه كالصقرين فقتلاه والاتنين فرحانين جريوا على النبي قالوا له يا رسول الله كل واحد يقول له أنا اللي قتلته يا رسول الله والتاني يقول له أنا اللي قتلته فالنبي حب يطيب خاطر الصبيين الصغيرين قال هل مسحتما سيفيكما مسحتم السيوف بتاعتكم قال لا فخد السيفين وبص فنظر فإذا بدماء أبي جهل على السيفين فقال كلاكما قتله انتوا الاثنين نلتم شرف قتل أبي جهل عدو الله وعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة الله أكبر غلامين صغيرين فوزوا بهذه المنقبة يا ترى أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة حد فينا فعلا لو كان في المواقف ديت كان عنده استعداد يضحي بحياته عشان خاطر النبي احنا في امتحان حقيقي بجد طب يا جماعة ده النبي ما طلبش منكم دلوقتي تضحي تضحوا بحياتكم طلب منكم تتبعوه واتبعوه لعلكم تهتدون اتباع النبي يعني سبحان الله الهداية كلها في اتباع النبي والرحمة كلها في اتباع النبي والخير كله في اتباع النبي والجنة كلها لن تكون إلا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم احنا في امتحان حقيقي بجد يا ترى هنتبع النبي وهنتبع سنته ولا لأ احنا عايشين في امتحان والامتحان دوت ملوش مدة محددة تخيل حضرتك لو دخلت امتحان وقالوا لك الامتحان دوت يعني وإن كان سهل شوية لكن مش محدد الوقت يعني ممكن الورقة تتشد بعد خمس دقائق أو بعد نص ساعة أو بعد ساعة وممكن بعد ستين سنة مفيش مشكلة وانت قاعد بتمتحن وعمال بتكتب فجأة لقيت واحد بيصرخ قلت فيه يا جماعة قالوا لك اللي وراك اتشدت ورقته بعد خمس دقايق فانت اتفزعت شويتين لقيت واحد تاني بيصرخ فيه يا جماعة التاني اتشدت ورقته بعد ربع ساعة وانت قاعد مرعوب وضحت احنا في الدنيا في امتحان ملك الموت لو دخل على الواحد ما بيميزش بين صغير وكبير ما فيش فرق يا جماعة اللي بيجي أجله إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقتا ما بيأتي الأجل ملك الموت بياخد روحك يعني بتتسحب ورقتك فالحق نفسك أخوي وحبيبي عايز أقول لك حاجة إن إحنا اللي بيعصى ربنا واللي بيعصى أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم مشكلته الكبيرة إن اللي شافه وهو بيعصاه هو هو اللي هيحاسبه هو مين اللي شافك وأنت بتعصاه ربنا وهو هو سبحانه وتعالى اللي هيحاسبك يعني انت في الدنيا لما بتعمل جريمة وتيجي تقف قدام القاضي ويقول لك قول والله العظيم اقول الحق بتقول له والله العظيم اقول الحق وممكن تكون ارتكبت جريمة تقول له والله ما حصل والله ما عملت والله ده انا كنت مسافر والله فالقاضي ما شافكش فبيحكم بناء على اللي بيسمعه وعلى اللي بيشوفه لكن فاطر السماوات والأرض اللي مطلع عليك اللي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللي يعلم السر وأخفى هو اللي شافك وانت بتعصاه وهو هو اللي هيحاسبك فلو قلت له ما حصلش هيقول لك كذاب انا شفتك سبحان الله وعايز اقول لك حاجه لو واحد ارتكب نفس المعصيه اللي بتعملها او لو واحده ارتكبت نفس المعصيه اللي انت بتعملها ربنا يا رب يعافيكم حبايبي رب يبارك فيكم لو واحد بيرتكب نفس المعصيه اللي انت بتعملها ودخل النار وتعذب بنفس المعصيه معصيه ورجع مره تانية للدنيا عشان يحكي لك اللي شافه في النار انت ممكن بعدها تتجرأ على معصية ربنا انا ما اظنش كده ابدا عشان كده بقول لك عمرك تخيلت نفسك ان انت كنت في السفينة سفينة السلام 98 اللي غرقت وفضل ألف غرق في غرق بسبب الموضوع ده 1100 واحد وبعدين سبحان الله منهم ناس قعدوا 48 ساعة في المية أسماك القروش حواليهم الأمواج كانت وصلت 8 و9 و10 متر ال- ال- الظلام دامس جدا لأن القمر كان هلال ال- المية متلجة في عز طوبة ورغم ذلك 48 ساعة وجالك قارب الإنقاذ وقال لك همدلك الحبل بس بشرط يعني ما بتصليش هتصلي هتعمل ايه؟ هتصلي يا اللي مش محجبة هتتحجبي طبعا هتحجب هنعمل كل ده عشان خايفين من الميه امال نعمل ايه عشان خايفين من النار ربنا يعافينا ويعافيكم فاصل قصير صلى على حبيبك نرجع لك مره ثانيه من البيوت ود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفاعنا وتاج راسنا وروح قلوبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل أخويا وحبيبي من علامات محبة النبي بذل النفس والمال والروح من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفنا قد إيه من الصحابة زي أبو بكر الصديق اللي تصدق بكل ماله كله والنبي بيقول له يا يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك قال تركت لهم الله ورسوله وشفنا قد إيه النبي لما أخى بين المهاجرين والأنصار قد إيه سعد بن ربيع راح لعبد الرحمن بن عوف وقال له إني لمن أكثر الأنصار مالا فخذ نصف مالي وعندي زوجتان أطلق واحدة منهما يعني اللي أنت عايزها وإذا مرت عدتها تزوجتها أنت فقال بارك الله في أهلك ومالك إلى آخر القصة لك أن تتخيل كانوا بي- بيضحوا بكل ما يملكوا بالغالي والنفيس وبأي شيء ابتغاء مرضات الله ويعني دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن علامات حب النبي عليه السلام الخوف على النبي من أي مكروه كان في يوم من الأيام كان عارف الصحابة أن ملك غسان كان بيعد العدة من أجل أن يغزو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أجل قتال المسلمين وقتال النبي صلى الله عليه وسلم ففي يوم من الايام كان عمر بن الخطاب كان ليه صديق حبيب مقرب اليه كان دايما يروح له وعمر بن الخطاب بيروح له فجاه طرق الباب ليلا بشكل مفزع جدا فعمر بن الخطاب اتخض ففتح الباب وقال ماذا بك قال شر قال اجاء غسان يعني ملك غسان جه وغزا المدينه قال بل ما هو اشر من ذلك قال ما هو قال طلق النبي ازواجه صلى الله عليه وسلم طبعا دي كانت اشاعه النبي ما كانش طلق ازواجه لكن شوف كانوا بيعتبروا ان كون النبي يطلق ازواجه ده اشد على الصحابه من ان ملك غسان يغزو المدينه ويقتل كل اللي في المدينه لان تكدير خاطر النبي كان اشد في نفوسهم من قتل النفوس يا سبحان الله على مدى محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ومواقف كتيره جدا جدا لك ان تتخيل يعني ابا طلحه الانصاري لما كان في غزوه احد كان يحط صدره امام السهام ويقول له يا رسول الله لا تشرف ما تبصش يا رسول الله نحري دون نحرك وسماك بن خرش اللي هو ابو دجانه لما تترس حول النبي لف جسمه حوالين النبي وبقت السهام عماله تترشق في ظهره لحد ما اصبح زي القنفط كده من كتر السهام اللي طالعه منه كل دوت عشان ما فيش جرح يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم شفنا قد ايه ضحوا بنفوسهم وضحوا بحياتهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن العلامات ومن ضمن علامات محبه النبي عليه السلام تمني رؤيه النبي في حد فينا ما نفسوش يشوف النبي ده كل إنسان في الدنيا والله حتى العصاة الكون ده كله نفسه يسعد ويعني ويفرح وي- وينشرح صدره برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وأبشركم بحديث في غاية الروعة حديث رواه أحمد في المسند بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أشد أمتي لي حبا قوم يكونون بعدي يود أحدهم لو أنهم خدوا بالك بقى يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني النبي بيقول أشد الناس أشد الناس من أمتي لي حبا أكتر ناس بيحبوني ناس هيجوا من بعدية يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه يراني والله نتمنى فقد كل شيء في الدنيا يا رسول الله وان احنا نشوفك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يحضرني الحديث الرقيق جدا الحديث الذي رواه مسلم ان النبي كان ليه واحد آه، اسمه ربيعه ربيعه ده كان بيعد ماء الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام حب النبي يكافئه النبي ما كانش يعني يسمح لحد يعمل له اي حاجه الا لما لازم يرد له هذا ويكافئه صلى الله عليه وسلم فقال سلني شيئا يا ربيعه قال شوف بدون تردد ربيعه خد بالك يعني اديك بس سي في بسيط كده عنه ربيعه كان عمره 17 سنه وما كانش اتجوز وكان فقير وكان من اهل الصفه وما عندوش بيت وما عندوش عفش وما عندوش أي اكل حتى ونفسه يتجوز فلو النبي بيقول له نفسك في ايه الطبيعي نفسك اتجوز شقه وعروسه واضح كده لكن قال له ايه بدون تردد النبي بيقول له سلني شيئا يا ربيعه ما قالوش اسالك الجنه لا قال اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله فالنبي حب يراجعه فقال او غير ذلك حاجه تانية يا ربيعه قال هو ذاك يا رسول الله يروح النبي ما قالوش بقى عفارم عليك كويس ان انت بتتمنى تكون معايا خلاص كده مش مهم ان انت تعمل ايه المهم ان انت تكون معايا لا دله على العمل قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة واسجد واقترب كل لما تنزل تحت كل لما تطلع فوق أخويا وحبيبي أخت الفاضلة كل لما بنتواضع وكل لما بنذل نفسنا لله وننكسر بين يدي الله ربنا بيكرمنا وبيحبنا وبيرفع قدرنا قال جل وعلا في الحديث القدسي من تواضع لي هكذا رفعته هكذا ربنا يرفع قدركم في الدنيا والآخرة أخويا وحبيبي لك أن تتخيل إن مش إحنا بس اللي بنحب النبي ده الجمادات والكون ده كله حب النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم عن ابن مسعود إن ابن مسعود كان بيقول كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي وحديث البخاري عن ابن مسعود ابن مسعود بيقول كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث قبل ما النبي يبقى نبي كان يعدي من قدام حجر والحجر يقول له إيه السلام عليك يا رسول الله النبي بص يمين شمال مش لاقي حاجه لحد ما في مره بص لقى الصوت جاي من الحجر بيقول له السلام عليك يا رسول الله النبي بيقول انا عارف الحجر ده وممكن اشاور لكم عليه النبي في يوم من الايام يعدي من قدام جبل احد ومعاه الصحابه ويقول لهم كما عند البخاري احد جبل يحبنا ونحبه لما بروح السعوديه بمر كده من قدام جبل احد بقول له بحبك حب ما تتخيلوش لأن النبي بيحبك ولأنك بتحب النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه في البخاري ومسلم إن النبي يطلع فوق جبل أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان فالجبل فرحان هو الجبل بيحس طبعا قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم قال جل وعلا للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فالكون كله يسبح ويسجد لله سبحانه وتعالى فالجبل فرحان بقدوم النبي فاهتز فلما اهتز قال النبي له أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان الجمادات كلها تفاعلت من أجل محبة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده عايز أختم درس الليلة دي وعايز أسألك سؤال يا ترى لو النبي شافك بجد والله وراجع نفسك راجع نفسك اوعى تنسى هدية النبي اوعى تنسى ان انت تقدم هدية للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم ميلاده بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم اوعى ننسى نصلي على النبي كل يوم ألف مرة واحنا اتفقنا مع بعض اوعى ننسى ان احنا نصلي قيام ليل اوعى ننسى نصلي اثنين وخميس اوعى ننسى اوعى ننسى ان احنا نصوم اثنين وخميس اوعى ننسى ان احنا نسبح ونذكر ربنا ونحمده على بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اخويا وحبيبي لو النبي شافك هيحبك ولو النبي شافك هيحبك يعني لو رآك لأحبك ابن مسعود قابل تلميذه الربيع بن خثيم وقال له جملة عجيبة قوي قال له والله يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك ووالله ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين ربيع بن خثيم كان لما يدخل السوق ويشوفوا التجار ويشوفوا نور وشه الجميل ده كانوا يسبحون ويكبرون ويهللون وكان أحد أصحابه يقول له والله يا ربيع إني لأنظر في وجهك فأجتهد في طاعة الله شهرا كاملا بنظرة في وجه عبد من عباد الله سبحانه وتعالى أخويا وحبيبي النبي عليه السلام في يوم غزوة خيبر وحديث البخاري ومسلم قال للصحابة جملة عجيبة أوي قال لهم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فكان الرجل ده مين علي بن ابي طالب عمر بن الخطاب اللي بيكره الاماره وبيكره ال- الخلافه بيقول والله ما تمنيت الاماره الا في ذلك اليوم لان النبي قال عن هذا الرجل انه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فكان علي بن ابي طالب هو الرجل الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم آخر حديث أختم به جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح إن النبي وعايزك تتأمل الموقف الجميل العجيب ده اللي أنا عن نفسي بتمنى إن أكون ال- ال- اللي فاز بالموقف ده ومش عايز حاجة من الدنيا أكتر من كده النبي في يوم من الأيام قابل معاذ بن جبل إن شاء الله نتلقى صلاتكم بعد ثلاث دقايق بالظبط قابل معاذ بن جبل فقال له يا معاذ والله إني لأحبك الله هو النبي مش محتاج يقسم لأنه هو الصادق الأمين شهد بذلك المسلم والكافر أبو جهل شهد للنبي بأنه هو الصادق الأمين قال له والله يا معاذ إني لأحبك أوصيك يا معاذ ألا لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بعد ما تخلص التشهد وقبل ما تسلم تستعيذ بالله من أربع وتطلب من ربنا ثلاث حاجات خد بالك تسأل المولى عز وجل تستعيذ تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وبعدها مباشرة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثم تسلم يا سلام قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم يتحب يتحب بجد في حد في الدنيا يقدر ما يحبش النبي بنهدي الحلقة ديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ميلاده بنقول له يا رسول الله هديتك يا رسول الله البسيطة جدا جدا الحلقة ديت قلب موصول بحب الرسول وبقول لك يا رسول الله وبوعدك يا رسول الله ان كل مسلم قاعد قدامي دلوقتي كل مسلمة قاعدة قدامي دلوقتي يقينا يقينا هتقدم هدية ويقينا هيجددوا البيعة مع رسول الله هيجددوا البيعة معك يا رسول الله هتسمع كل يوم يا رسول الله كل مسلم قاعد قدامي وكل مسلمة قاعدة قدامي هتسمعهم كل يوم بيصلوا عليك ألف مرة من يوم التلات ده ليوم التلات اللي جاي لحد ما نلتقي عشان ندعي لهم كلهم وهندعي لهم حتى من قبل ما نلتقي ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ويحفظكم من كل سوء الكلام عن محبة النبي ما ينتهيش لكن يعني عشان بس يبقى في وقت لاتصالاتكم الاستاذ كامل من الاردن السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته معك تامر صبحي مش كامل آه، تامر استاذ تامر السلام عليكم اولا انا متشرف اني سمعت صوتك يا فضيله الشيخ الله يعز حضرتك ويبارك فيك إيه ما شاء الله عنك يعني طريقه اسلوبك في الكلام وطريقه اسلوبك في الحديث ربنا يعزك.
جدا جدا مشوقه الله والله يعزك.
يجزيك عنا كل خير آمين.
ونحبك بالله والله يا شيخ حبك الذي احبتنا فيه وارجو انك تدعي لنا وتقدرك تتواصل معنا في الاحاديث الجميله هاي ربنا يبارك لي في عمرك يا رب الله يخليك يا شيخ وحضرتك تدعي لنا ربنا يثبتنا و- ويصرف عنا كل مكروه ويقوينا على الدعوة واحنا آه، يعني انا بقول آه، يعني انا بعتبر نفسي خادم لكل مسلم والله ربنا بس يقوينا ونقدر نقدم للمسلمين اكتر واكتر والله يا شيخ انه يعني مش مجامله يعني انا من جديد صرت اتبع لل للقاءات اللي بتجيبها حضرتك فما شاء الله عنك ما شاء الله يعني الله يحفظك يا شيخ الله يبارك في حضرتك ويعزك وسلامنا لاخواننا في الاردن ربنا يبارك في اعمارهم جميعا يا رب العالمين الله يخليك يا شيخ جزاكم شكراً، الله شكراً.
خيرا يا استاذ تامر ربنا يحفظ حضرتك يا رب الاستاذ احمد من مصر السلام عليكم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله ربنا يبارك لك الله يبارك يبارك فيك فيك.
الله يخليك يا استاذ احمد وانت يعني سنة الرسول في وشك انا شايفك دلوقتي في ماتش التلفزيون ربنا يبارك فيك يا رب ابتسامتك دي انت كنت حكيت مرة حكاية عن الست اللي اسلمت الله اكبر انا الحمد.
ومراتي وولادي من عشاق حديثك الله يبارك فيك وربنا يكتر من امثالك ربنا يحفظك و- وربنا يحفظك يا رب للأمة آمين.
الإسلامية كلها يا رب وتمشي على خطواتك ومالكش دعوة بحد الله يبارك فيك.
وأسلوبك ده هو أسلوب النبي عليه أفضل عليه الصلاه والسلام ربنا يخليك يكرمنا ويكرمك يا رب الله يخليك يا استاذ احمد وإن شاء الله كده نشوفك يا رب يا رب في أحسن صحة وأسعد حال ربنا يجمعني معاك يا استاذ احمد انت و...
ربنا يخليك.
واسرتك كلها على حوض النبي ان شاء الله ربنا يخ... أنا عندي بنت محجبة وبتلبس عبايات ما شاء الله وولدي ملتحي ما شاء الله، يعني ما شاء خفيفة شوية ربنا يبارك فيكم وبنتي بتحضر ماجستير ما شاء الله.
واللي هياخد بكالوريوس السنة دي ما شاء دي الله نعمة ربنا وأنا حامد ربنا على كل حاجة يا رب يبارك لك فيهم يا واحنا رب في نعم فعلا زي ما انت بتقول ربنا يبارك لنا فيه يا رب يبارك فيك يا أنا استاذ احمد ببص لابتسامتك دلوقتي ومتخيل كده واحنا ان شاء الله النبي بيسقينا انا وانت يا رب امين يا رب العالمين ربنا يحفظك ويبارك في عمرك جزاكم الله خير يا استاذ احمد مين معانا يا استاذ شريف ابو احمد نعم السلام عليكم آه، وعليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو أحمد نعم كيف حالك يا شيخنا ربنا يحفظك ويسترك الحمد لله بخير أطال عمرك وبارك فيه نحن نقرأ مؤلفاتك القيمة ونستفيد من آفات ثقافتك الواسعة الله يبارك فيك ولكن بارك الله فيك آه، يا فضيلة الشيخ كنا نقول إن أمكن أن تتكلم العربية الفصحى لنستفيد نحن لسنا العرب إيه، إيه، استعمالك اللهجة المصرية تضيع على كثير مما تقول نعم نعم ربنا يبارك فيك حاضر وليتك تستعمل العربية الفصحى كما حاضر.
كنت تكتب في مؤلفاتك انا انا انا هقول لك يا ابو احمد على وجهه نظري ربنا يبارك فيك آه، يعني ايه يعني آه، يعني سبحان الله آه، دائما انا بحاول اخاطب الطبقه الكبرى انا الحمد لله رب العالمين يعني آه، يعني مش عاجز ان انا اتكلم باللغه العربيه الفصحى لان انا ليا 147 مؤلف بفضل الله كلهم باللغه العربيه بس المشكله المشكله اني اخاطب آه، يعني ال- ال- الطبقه الكبيره من المسلمين اغلبهم يتحدثون اللغه الدارجه البسيطه فانا بحاول بقدر الامكان ان انا اقرب ال- ال- الدعوه بالاسلوب البسيط عشان يفهموني والا لو تكلمت باللغه العربيه الفصحى هيفهمني فئه معينه والفئه الكبيره جدا او المساحه الكبيره جدا سؤال طبعا حضرتك واضح يعني والفئه الكبيره جدا ممكن ما تكونش فهماني فانا بحاول بقدر الامكان والله ليس عجزا عن الكلام باللغه العربيه لكن بحاول ابسط يعني وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فلسان قومي الان بلسان بسيط بنحاول بقدر الامكان وسؤال حضرتك طبعا واضح فبحاول بقدر الامكان ان انا اوصل الدعوه بلسان قومي اللي هم الناس البسطاء عشان نفس الناس دولت ربنا يكرمنا بيهم ويبارك فيهم ويجمعنا بيهم في الجنه وربنا يجمعنا وياك يا ابو احمد في الجنه. الاستاذ عمر السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا بحب حضرتك قوي والله احبك الذي احببتني فيه.
لو سمحت كنت عايز اطلب من حضرتك آه، هديه انت انت بقى اللي تقدمها للنبي عيني آه، انك تصلح ما بين آه، الاستاذ عمرو خالد والاستاذ مصطفى حسني وبين بقى الشيخ ابو اسحاق الحويني والشيخ محمد حسان وإن يعني تصلح ما بين الناس دي لأن الناس دي مت- يعني انا عارف ان في شد ما بينهم وكده ربنا يبارك فيك حضرتك يا بقى يعني خد الثواب بتاعهم واصلح ما بين الناس دي لان حضرتك ربنا طبعا يبارك اعلم فيك.
مني اللي هم في شد ما بينهم وكده ربنا يخليك يا استاذ عمر اولا يعني آه، كل الدعاء اخواننا وحبايبنا والله يعني الحمد لله احنا بنتقرب الى الله بحب كل اخواننا الدعاء وان كان في خلاف بين داعيه او بين اخر احنا بنقول وبندعوهم من هنا والله ان الكل يعني يتصالح ويتصافى ويعني وربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين ويحفظ الجميع و و- وينفع بالجميع يا رب العالمين ويفتح بهم قلوب المسلمين يا رب العالمين يعني ان شاء الله لا ننسى الخلافات و... وربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين احنا يعني بنقول آه، وبندعو كل دعاة الامه انه يتكاتفوا ويحبوا بعض ويعينوا بعض ولو في حد اخطا وما حدش فينا ما بيخطئش لو حد فينا اخطا ناخد بعض في حضن بعض ونصلح اخطاء بعض ونعين بعض ومفيش مانع ان احنا يبقى اتصالاتنا ببعض وقبل ما ادي الدرس ايه المانع ان انا اتصل باخويا من الدعاء واستشير واساله ويستشيرني ويسالني ويبقى في ما بيننا كده ألفة ومودة ويبقى كلنا كده أسرة واحدة ربنا يبارك في جميع رب العالمين طلبة جميلة أستاذ عمر السلام عليكم أستاذ محمود من السعودية السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا فضيلة الشيخ الله يعز حضرتك ويبارك فيك.
صحتك الحمد لله بخير اخبار صحتك ايه؟
الحمد لله أخي العزيز ربنا يعز.
الصحة يا رب يا فضيلة الشيخ يا رب احنا وانت دايما يا أستاذ.
بقول لحضرتك ايه؟
اتفضل عايز لو اولا لو سمحت عايز رقم تليفون حضرتك تحت امرك تاخد الكنترول عينيا حاضر الله يجازيك خير اتفضل.
ثانيا لو يا ريت تدي نصيحه للشباب بس حاضر يا ريت بعد ما حضرتك تدي نصيحه للشباب عينيا حاضر يا أستاذ.
بالنسبه بالنسبة للسيد اللي حضرتك بتتكلم عنها دي أنا نصيحتي للشباب الحقيقة بقى في هذه المناسبة الجميلة إن بالله عليكم يا ريت كل واحد فيكم كل واحد فيكم يجيب كتاب سيرة الرسول عليه السلام ويقرأ سيرة النبي يعرف حبيبه شوف أنت لما بتحب سامحني يعني لاعب كورة ولا فنان ولا غيره وبتقرأ عن إن في كتاب بيقول قصة حياة الممثل أو قصة حياة الفنان أو اللاعب ده بتجيبها وبتحرص عليها لا من باب أولى بقى تجيب كتاب سيرة الرسول عليه السلام تقرأ سيرة حبيبك وتعرف حياته تضحياته أخلاقه آه، آه، معاملاته آه، غزواته تعرف كل حاجة عنه عشان هتحبه أكتر وأكتر لما تعرف سيرته وتعرف قد إيه هو ضحى صلى الله عليه وسلم عشان إحنا نبقى مسلمين أكيد ساعتها هتلاقي نفسك بتنقاد إن أنت تتبع سنته وتمشي وراه ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين الأخت مها السلام عليكم عليكم السلام عليكم ازي حضرتك السلام.
يا شيخ؟
يا أهلا وسهلا بحضرتك والله احنا بنحب حضرتك في الله ربنا يحبك ويسترك بعد اذن حضرتك اتفضل.
والله انا بس عندي سؤال بس بعيد عن الحلقه شويه اتفضلي والله انا قاعده في البيت مع حماتي وكده وجوزي يعني في بيت عيله نعم.
بس انا منفصله في شقه لوحدي نعم آه، حماتي على طول عامله لي مشاكل وع- وعلى طول بت يعني دايما م- محسسه جوزي ان انا وحشه جوزي شوية يبقى كويس معايا وشوية طبعا يلتجئ لها هي أصلا حماتي متوفية وحماية بس والدة وحماتي هي اللي موجودة يعني.
اه نعم فأنا كنت عايزة بس أستفسر من حضرتك أعمل معاها إيه هي ست كبيرة بس هقول لك حاجه بسيطه جدا يا اختي مها السؤال واضح هقول لك حاجه على حاجه صغيره خالص احنا بنقول عايزه حد يقدم هديه للنبي عليه السلام قدمي هديه للنبي عليه السلام بان انت فعلا آه، يعني تعتبرها زي امك ما تتعامليش معاها على انها حماتك عارفه لو اتعاملت معاها انها حماتك لا يمكن هيبقى في فصا- في جدار فاصل ما بينك وما بينها انا عايزك تاخدي هديه حلوه كده وتروحي لها وتقبلي راسها تقولي لها انا بنتك وانت امي وربنا ما يحرمنيش منك مهما كانت يعني عاتيه ولا جباره ولا حتى يعني معاملتها صعبه اكيد قلبها هيرق ويلين وحاولي بقدر الامكان تتالفي قلبها بالهديه وبالمعامله الطيبه مين معانا يا أستاذ شريف استاذ لم استاذ لم استاذ لميا من الجزائر السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أنا سعيدة جدا إني اتصلت بك اليوم ربنا يسعد قلبك ان شاء حسيت عندي الله مدة وأنا أحاول أتصل بك ربنا يحفظك يا رب ويسعد قلبك بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله والله يا شيخ أنا الحمد لله أكرمني ربنا إني متجوزة ما شاء الله وزوجي الحمد لله إنسان صالح ربنا يحفظه لك يا رب آه، لكن للأسف آم، ربنا ابتلاني أن نعم حرمني من نعمة ال- الأولاد ربنا الذرية ربنا يرزقك يا رب والله العظيم أنا في الحقيقة نعم بتألم وعايزة تديني نصيحة أصبر وأصبر على هذا البلاء هقول لحضرتك الحل كمان ده انا مش هقول لك نصيحه بس ده انا هقول لك على الحل الحل يا اختي لما ربنا يبارك فيكي ان انت تكثري انت وزوجك من الاستغفار انا احيانا بشوف على البار بتاع بعض القنوات ان كاتبين آه، وصفه او ذكر معين للزواج وذكر معين لل- للخلفه الكلام ده كله طبعا كلام غير صحيح لكن الوصفه ال- الحقيقيه فعلا هي كثره الاستغفار فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال و وبنين والبنين مش هيأتوا إلا من خلال الزواج يعني معناها يرزقك بزوج صالح وذرية صالحة الوقت خلص يا شريف طيب ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ده كان آخر سؤال وإن شاء الله ميعادنا اوعى تنسوا يوم الثلاثاء اللي جاي الساعة تسعة ونص بتوقيت القاهرة إن شاء الله والدرس هيكون لمدة ساعة ونص ساعة للدرس ونص ساعة للأسئلة بحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان